أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله لا أدري إلى أي مدى سيصل هذا الحب في الله فإنني كلما لقيتكم يزداد حبي لكم في الله أسأل الله أن يثبتكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن يرزقنا وإياكم بالإخلاص في القول والعمل أحبتي في الله ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم وما زلت أؤكد إخوتي وأنا أحبكم في الله ما زلت أؤكد أننا لا نسرد قصة أبو زيد الهلالي تماما ما زلت أنبه إلى أننا لسنا نسرد سيرة عنترة بن شداد إنها حياة رسول الله الأسوة القدوة وإنما نتعلم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله انت لسه بتقولش على النبي؟ لا مش لسه آه. صلى الله عليه وسلم انما نتعلمها لنعيش كما عاش ولنكون كما كان لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ودائما اؤكد ان الله قال لقد كان لكم في في ايه؟ في رسول الله لم يكن لقد كان لكم في أقوال رسول الله أو في أوامر رسول الله أو في أفعال رسول الله وإنما لقد كان لكم في في رسول الله نفسه في ذاته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله وتصرفاته وهيئته حتى تصرفاته الجبليه من قضاء الحاجة والشرب والأكل والنوم والزواج والكلام لقد كان لكم في رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل حال من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع بداية الوحي وأول سورتين يا أيها المزمل ويا أيها المدثر وننتقل الليلة إلى بداية انطلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأول ما يلقاك أخي الملتزم حبيبي في الله أول ما يلقاك أيها الغريب يا من تحس بالغربة في بيتك يا من تحس بالغربة في مجتمعك يا من تحس بالغربة بين أهلك كان مثالا لك أيها الغريب يا من تشعر بالغربة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا على مستوى العالم يؤمن بالله تخيل بقى
رجل واحد فقط في هذا العالم الواسع بطوله وعرضه رجل واحد فقط هو محمد رسول الله لو تصور الإنسان هذه إن لوحده في وسط العالم ده كله هو اللي بيقول لا إله إلا الله وكل الناس ترفض هذا المبدأ يقولوا إيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء إيه عجاب عجيب قوي عايز يخلي الآلهة دي كلها إله واحد بالله عليك دي حاجة عجيبة مش عجيبة ولا حاجة بس عند الناس دي في الوقت ده كانت إيه عجيبة جدا شيء عجيب كانوا لا يتخيلونه أبدا ولا يتصورونه فإذا تصور الإنسان أنه سيواجه العالم بهذه القضية لو تصورها لسكت من ساعته وتنحى عن القضية صح ولا لا لا لا يا عم انت هتقدم في غلطة مش كده تكلم مين تدعو مين ناس الواحد منهم عشان تعرف بس الرسول بعد في ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الواحد منهم كان لما يجي في الصحراء يلاقي اربع احجار ثلاثة يستجمر بها عارف يستجمر بها يعني ايه عارف يستجمر يعني ايه ولا تعرفش ايه يمسح بقايا البول وبقايا الغائط وينقي احسن واحد في الاربع احجار ويتخذه اله يعبده ايه رايك في الدماغه دي بقى ان حجر يمسح بيه القذاره واللي زيه يعبده يجعله اله تخيل العقول كان شكلها ايه ان الراجل من دول كان يجيب عجوه فيقوم يقعد يلعب بالعجوه كده يقوم يعمل منها ايه تمثال يقعد يعبده يسجد له ويصلي له ويدعيه يقول له يا سيدي إلهي يا ربي بيقول لي مين الحجوة اللي هو عاملها بإيديه اه اشفي ابني انا عندي الى اخره ثم لما يجوع يأكل سيده يأكل يأكل هذا الإله الذي يعبده تخيل أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يواجه هذه العقول عشان الواد التعبان اللي بقول له يا ابني أبوك هات يصلي يقول لي يا عم شيخ هتكلم مين ده دماغ ما في دماغ ما فيش ما تحاولش بقى دماغ اوحش من دول لا يمكن طبعا وما ذلك تعامل رسول الله بطلع عليه صلى الله عليه وسلم ما هذه الرؤوس وهداهم الله به انا بقول لك بقى دي مش قصه ابو زيد الهلالي دي قصه مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت لا يمكن تقول لي ابويا ما فيش منه فايده ولا انت لا يمكن تقولي لي جوزي ما فيش منه فايده لا ده على الاقل ده مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله صح ولا لا يعني ايه هو فاضل له خطوه يبقى ساعتها نعوذ باللائمة على أنفسنا يبقى احنا السبب صح ولا لا احنا اللي كرهنا الناس في الدين احنا اللي توهنا الناس بعيدا عن الإسلام احنا اللي بغضنا إلى الناس شرع احنا الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم طيب بلاش الرسول عشان انت هتقول لي طب ده النبي الرجل من الصحابه كان يقف قدام الكافر يقرأ عليه آيتين من القرآن فيسلم هذا الكافر عايز أمثلة ولا أنت حافظ أنت حافظ بس خد المثال الخطير ده أقوى مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قلبه حجر لدرجة إن أحد الصحابة كان يهاجر فقعدت زوجته بتربط الأمتعة فمر عليه عمر بن الخطاب قال ما تصنعين قالت سنترك لكم هذه البلاد وقد آذيتمونا وقهرتمونا فقال معك الله ومشى فلما عاد زوجها حكت له القصة قالت مر بي عمر فقال إلى أين فقلت كذا وكذا فقال كذا وكذا فكأنه رق لنا فقال لها زوجها أتطمعين أن يسلم ابن خطاب قالت والله أرجو فقال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب قال لها ده لو الحمار بتاع أبوه أسلم الواد ده لا يمكن ده بالذات ما يسلمش كان قلبه حجر قوي جبار في الباطل سبحان الله فإذا به لما سمع عدة آيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى فإذا بالرجل إذا سوعني قول تاني جور وإذا به يقول أين محمد سبحان الله هو ده القرآن اللي المشركين قالوا عنه إن ده السحر القرآن لما يتوغل في النفوس والله يا شباب أحدثكم بحاجة بسيطة لاحظتها بس يوم السبت اللي فات سبحان الله العظيم عندي طفلين كده ثلاث سنين ونص أو ثلاث سنين سبحان الله العظيم أنا ماسك الكتاب كده ففي الكتاب في وسط الكلام آيات فإذا بالولد والله كده يشير لموضع آية القرآن ويقول لي ده قرآن يا أبي ثاني يوم فوجئت بقى في الجورنان الولد يشير للآية في القرآن فين؟ في الجورنان في وسط الصفحة الطويلة العريضة يشير لآية القرآن ودي مصحف يا أبي سبحان الله القرآن بس عشان الأولاد لسه إيه؟ فطرة على الفطرة فطرة نظيفة حسوا إن القرآن في وسط الكلام له آه لما تسمع شريط طويل عريض آيات القرآن تلاقيها في وسطيه لها نور بتلعلع كده الوهمية القرآن يا يا لو تعيشوا على القرآن يا لو تتمتعوا بالقرآن والله يا شباب يحكي لي أحد الإخوة إنه كان مسافر في الطيارة وكان وراه واحد مش مسلم وهو قاعد ماسك المصحف بيقرا في المصحف فبيقول انا قاعد اتمتع بالقران وبفكر اللي ورايا ده ده مسكين قوي طب انا قاعد ثلاث اربع خمس ست ساعات في الطياره مستمتع بكلام ربنا التعبان ده مستمتع بايه؟ في ايه في الدنيا يمتعه؟ في ايه في الدنيا يلذه؟ زي المتعة واللذة اللي أنا فيها قال وكانت المشكلة في المطار في الظاهر أحوال جوية فالطيارة فضلت تخبط كده قال أنا دلوقتي لو سمعت حد ورايا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى هو الراجل ده ما هو شافني شافني مستمتع وقرت عيني بكلام ربي فالراجل ده فظله هزه وصله يا شباب اللي ضيع الدعوة أنا وإنت وإنت وإنت وإنت وإنت أيوة لو إحنا ما عرفناش نعرض كلام ربنا صح ولا سنة نبينا صح صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى نشوف النبي اللي مش هيصلي هروحه صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي عرض الدعوه الدعوة مرت بأطوار أولا العهد المكي وثانيا العهد الايه؟ المدني والعهد المكي مر بأطوار المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية ثلاث سنين والمرحلة الثانية مرحلة إعلان الدعوة أربع سنين وسنة تسعة قبل الهجرة لأن كان في مكة كم سنة يا أخي 13 سنة كان في مكة كم سنة 13 سنة في مكة وعشرة في المدينة ال 13 اللي في مكة ثلاثة سنية وخمسة على مستوى مكة وخمسة لخارج مكة خارج نطاق مكة وبعدين هاجر ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنتين كفوا أيديكم وخمسة جهاد وبعد كده سنتين دعوة على مستوى العالم الدعوة أصل بعض الناس بيفكر إن الدعوة دي لعبة أو حد فهمه كده إنه يخرج يغدوه يصلي يقف يقول بيان لا الدعوة قضية لها بداية ونهاية وبينهما مراحل تقطع بأناه وروية لابد أن تنتقل كل مرحلة أن تستوعب كل مرحلة الدين كله ثم تنتقل بالدين كله إلى المرحلة التي تليها قضية أكبر من أن تكون لعب شباب ولا حماسة وتهور متحمسين القضية أكبر من إنها تكون هواية ومتاك وفرحة ولعبة عند الناس تعالوا عايزين نفهم الدعوة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نمشي طريق الدعوة عشان الناس المستعجلين والناس المستبطئين والناس النايمين يفهموا ايه هو الدين الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش في المراحل دي له حاجة في ايده فيش حاجة بايده كان الله هو الذي ينقل خطى الدعوة رغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تزهق من صلاه النبي والله انت الكسبان صلى الله عليه وسلم آه الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان اخلاقه عاليه جدا وكان فكره راقي جدا صح ولا لا تشهد يا ابني بكده ولا ما تشهدش اجيب لك دليل ما اصل انت سلفي ما ينفعش معاك الا الادله الدليل على دي ايه الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما فقيها عالي الفكر والقدر والخلق القصة أنه لما دخل لما اختلفوا في الحجر الأسود أين يضعوه شفت حكمته لو قال لهم عبد المناف يشيلوه قالوا اه عشان من عيلته طب فلان يشيلوه لا لا لا وانما ببساطه خلع رداءه وطلع عليه صلى الله عليه وسلم ووضعه في الأرض ووضع الحجر فيه وشيلوا وسالوا كلهم وسال الحجر حطه تفتكر لو قال لهم ريحوا نفسكم كلكم أنا اللي هضع الحجر مكانه كانوا وافقوا كانوا قتلوه لكن شوف الحكمة بطلع عليه بقى صلى الله عليه وسلم وما ذلك لم يتركه الله في الدعوة يتصرف من تلقاء نفسه بل علمه ورباه وأمره وأمناه ونقله وصنعه على عينه عليه صلاة الله وسلامه وآله صلى الله عليه وآله وسلم المرحلة الأولى ثلاث سنين دعوة سرية ربنا قال له إيه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين زي ما قلنا المرة اللي فاتت وانتوا حفظتوا بقى خلاص كده دي وجدي أول من آمن بالنبي من الرجال مين؟ محمد بن عبد الله هو الرسول نفسه آمن بنفسه الدليل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن يبقى الرسول هو اللي آمن الأول صلى الله عليه وسلم اثنين زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللهم ارضى عنها اللهم ارضى عن أمنا خديجة وأعلي في الجنة درجاتها وهنا خديجة زوجه الحنون واتكلمنا عنها كتير بقى مش عايز اطول لكن خلاصة الكلام ايه؟ انها امنت به فانت تتعذر انك يوم تلتزم فاول من تاخذه في يدك زوجتك مراتك الاول قبل كل حد عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم و وأهليكم نارا يبقى البداية الصح خلي بالك أنت الأول هنا دي الدعوة أنت الأول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك اوعى عمرك تضيع نفسك عشان حد أبدا أنا
ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم وإذا شأن يغنيه
يوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وإيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أهو أنت النهاردة كده يا رب الناس كلها تؤمن ويكونوا موحدين قل أمين ولكن لو كفر أهل الأرض جميعا فأنت مطالب وحدك بالإسلام ما تقوليش هو من الناس معايا كده طب انا احنا مالكش دعوه بالناس
أنت المخاطب وأنت المسؤول أنت كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يا ولد اوعى تفكر ان الشيخ هينفعك ولا ابوك هينفعك ولا امك هتنفعك ولا مراتك هتنفعك ولا اولادك هينفعوك ولا الفلوس هتنفعك ولا الشغل هينفعك ولا عقلك هينفعك
بس ينفعك غير عمل صالح تقدمه الى الله فما عرفش الا ده عمل صالح ينفعك عند ربنا
طب لو ابويا منعني من العمل الصالح طب لو امي طب لو مراتي العيال اكل لقمة العيش يا عم الشهيد
اكل العيش مر ما تاكلش عيش موت وادخل الجنة وقول له يا رب انا مت عشانك جعان وكلني بقى يوكلك اوه سيبيحك الجنة بما فيها بس انت موت ومالكش دعوة موت يا اخي وريحنا لكن انت ما انتش عايز تموت عايز تاكلها حرام ليه
عايز تعيشها غلط ليه لذلك البداية في الدعوة اول حد تدعو مين هي دي صح الله عليك معايا انت اه نفسك ثم زوجتك انا اقول ان انقاذ زوجتك من النار اول واجب شرعي عليك بعد نفسك أهم من الأكل والشرب أن تنقذها إيه؟ من النار زوجتك أن تنجيها من النار ده حقها شرعي دايما العلماء لما يجوا يقولوا حقوقها شرعية ينسوا الحتة دي بعض الناس يعني ينسوا الحتة دي إنقاذها من النار
وزوجتك لما تلتزم انت بالدين وتاخدها في ايدك وتمشوا تبقى ونسك مش انا قلت لكم الطريق اللي ربنا بيحتاج الى ايه يحتاج لدليل وصاحب
يحتاج لايه
دليل وصاحب الرسول لما هاجر من مكه للمدينه اتخذ دليل وايه وصاحب الصاحب ده بقى ممكن يكون زوجتك ممكن تكون امك ممكن يكون ابوك ممكن يكون اخوك ممكن يكون ابنك مش شرط ان الصاحب ده يبقى واحد صاحبك مش شرط فيا سلام لو كانت زوجتك تبقى احلى حاجة عملتها في حياتك لان اكبر فائدة من هذا الاولاد هيتربوا صح
انا قلت لكم قبل كده ان اكبر عقبة في تربية الاولاد ان يختلف فكر الام والاب يبقى الاب فكره كده والام فكرها يطلعوا الاولاد مشتتين لا وهم هيضحكوا على ابوهم ويقولوا احنا معاك ويضحكوا على امهم ويقولوا احنا معاك ويلعبوا بالاثنين وهم مش شبه حد
يطلعوا حاجه ثالثه لكن لما الاب والام يبقوا متفقين فكريا متفقين عقليا متفقين ايمانيا يطلع الاولاد غير منافقين يطلعوا صح ولا ابوهم وامهم هذه التربيه الصحيحه بقى الاب والام لما تاخد ايد زوجتك وتمشي قدام احيانا الواحد مننا بيلتزم وينطلق وينسى وينسى مراته بعد فترة ايه ده وسني ودقني طويلة ومراتي متبرجة البيت النقاب لا طلعك وبمنتهى البساطة تقول له لا انا ما اتجوزتكش بدقن احلق دقنك لا طلقك تقول له كده صح ولا لا وهو ده الغلط هو ده الغلط احسن واحد سمع مني الكلمة دي قال انا عملت زي ما انت قلت قلت لها البسي النقاب لا طلقك قلت له لا يا ابني ده انا بقول ان اللي بيعمل كده غلط اللي يقول لمراته البسي النقاب لا طلقك ده ايه غلط مش صح والله العظيم غلط انتم مبلغين ليه لا غلط مش صح يعني انت عايز تنقلها كده اهو من الفسق والفجور مرة واحدة تبقى وري مش هينفع ما ينفعش ما تجيش مش كل الناس ينفع كده انت تقول لي طب ما انا حصل لي كده كنت اوحش منها وربنا هداني ورا طيب ربنا هداك جات لك من عند ربنا مش كل الناس ينفع معاها كده فلذلك حين تبدا مع زوجتك تبدا بالعرض الدعوه اولها ايه العرض ان تعرض الدعوه وقبل العرض القدوه الحسنه قبل العرض ايه انت معايا ولا طب صلي اللهم صل على نبينا محمد واله وسلم تسليما كثيرا يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لواحد ان احنا فرد وانا حريق يبقى الكلام ده ايه؟ ملوش ملوش موقع خالص لما اجي اقول لزوجتي ربنا والاخره والصلاه وجمال الايمان وهي شايفاني قاعد قدام التلفزيون وبدخن و ما ده اللي حصل واحد مدخن بيقول لزوجته البسي الحجاب مش نقاب ده بيبقى البسي بس غطى شعرك البسي الحجاب قالت له انا مقتنع ان الحجاب فرض وصح بس مش قادره البسه زي ما انت بتدخن ومش قادر تبطل ومقتنع ان التدخين حرام شوف الكلام ازاي فلذلك اول خطوط الدعوه ان تكون ايه قدوه ان تبقى انت راجل صح عشان كده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قالت له السيده خديجه ايه انك والله لن لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكري وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر صح ولا لا كان عندها راجل قدوة فلما يقول يتسمع لما طلع على جبل الصفا ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم أول شيء إثبات الكفاءة قال لهم قال لهم إيه هل جربتم علي كذبا قط لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط يبقى هذه قدوه هو اللي يتسمع كلامه
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله